السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ربنا جل وعلا ويرضى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم بما يحب ويرضى وأن يجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وعن أيماننا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا ومن تحتنا نورا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فينا نورا وأن ينور قلوبنا وينور بنا ويهدينا وإياكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بنا ما زال حديثنا مع آيات النور وسبحان الله هذه السورة تأملت فيها وفي مواضيعها فقلت سبحان الله أنوار هذه الصورة لا تنطفئ كنت نظرت في الصورة فقلت أنهيها إن شاء الله في عشرة مجالس لكن أبت أنوارها إلا أن تمتد حدثت نفسي قبل اللقاء إن يكون باقي لقاءين وننهي الصورة فيكون لقاء اليوم ولقاء اللقاء القادم فإذا بي أتذكر أني كنت أريد أن أعلق على شيء فيها ربما يأخذ ست مجالس فاعذرونا هكذا كتاب الله سبحانه وتعالى لا تنتهي أنواره فكلما بدأت في شيء امتد وفتح لك أشياء أخرى وده شيء تتعلموه في عطايا الرب سبحانه وتعالى أنك تأتي وسيؤتى بك بعد ذلك ومن أتاني يمشي دي محتاجة إنك تتقرب إلى الله بالشبر أولا النقطة دي مهمة أوي شيخ الإسلام ابن تيمية على ما أذكر إن تلاميذه قالوا إنه ظل يشرح سورة نوح في سنة كاملة سنة كاملة تكلم عن سورة نوح وأمثال ابن تيمية ليس يعني كما أنتم تسمعون أو تشاهدون هو لا يكرر أو لا لا هو مع الصورة مع الصورة سنة كاملة فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يدخلنا قبورنا إلا وقد امتلأت قلوب من حب هذا الكتاب وفهم هذا الكتاب والعيش مع هذا الكتاب من الحاجات اللي بتشغل الإنسان كتير إنه يدخل قبره وما يكونش يستمتع بكلام ربه حتى لو هيدخل فردوس الأعلى يكون فاته النعيم ده يكون فاته نعيم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم إن معش معاها يكون فاته نعيم إن معش مع الأذكار صباحا ومساء وأذكار الأحوال يعني طب ليه ليه تروح ال تدخل حتى تخش الجنة وتكونش مريت على الجنة دي فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا هذه الأمور كنا توقفنا عند قوله تعالى في آيات وعد الله سبحانه وتعالى وهو جزاء الطاعة في الدنيا والآخرة أو من جزاء الطاعة وتكلمنا في مفاهيم كتير حول مفهوم التمكين وقلنا إن, إن الناس كتير اللي بيجاوب غلط سؤال التمكين بيتلخبط اللي بيجاوب سؤال التمكين غلط يعني بصورة كبيرة بيتلخبط في حياته ليه؟ لأن الإجابة الخطأ هتدي سلوك وتصورات خاطئة فحتى في أحداث غزة اللي هينظر للتمكين بطريقة غلط هيحصل له إحباطات بطريقة ما لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة سنن إلهية سنن في حاجات كتير قوي سنن في التدافع بين الحق والباطل سنن في نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين سنن في المداولة المداولة بين الناس سنن في التمحيص حاجات بقى سنن في الابتلاء السنن ديت لن تجد لسنة الله تبديل مش هتلاقي هي مش هتتبدل فحضرتك لازم تكون مستوعب كويس قوي مفاهيم التمكين مفاهيم الاستخلاف لأن زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت إن ان اي اجابه غير ناضجه غير شامله هتعمل تشويش عالي قوي فيقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ونصيحه ويمكن اللي متامل منكم ان انا قليل الطرح في الدروس العامه لهذه الاسئله اللي هي من جنس لماذا منكم بين امنوا وعملوا الصالحات يعني وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات دايما امنوا وعملوا الصالحات ليه منكم ومش عارف ايه احيانا بقرا ان ابراز النقاط اللي زي ديت بيكون احيانا مشوش على الفكره المركزيه بيكون مشوش على الفكره الاساسيه في الايه وفي التفسير زائد احيانا برضو بيكون في شغف عالي قوي عند ناس عندها الفضول في الحاجات دي هو بيكون مستمتع من ايه باللقطات اللي زي دي بيحب الاغراب ده وبيحب اللقطات دي فبيكون عاوز يدخل عشان ياخد اللقطه ديت بيدخل على ورده بياخد اللقطه دي فعاوز يدخل حلقه يدخل مجلس تفسير عشان ياخد الحاجات اللي هي ايه الوقفات الجديده الوقفات الغريبه الوقفات مش عارف ايه فدي جميله لكن دي بيسموها من ايه بيسموها آه ملح الفائدة ملح العلم يعني دي حاجات كده من على الهامش كده يعني لكن الوجبة الأساسية لازم تعرض قلبك ليها فإنك تفهم تفسير الآية كويس أوي دي مهمة أوي لأن في أفاضل كتير ممكن يتكلموا في التفسير تفسير الآية فتحس إن التفسير تاه منك أنت مش فاهم الآية أنت مستمتع بالدرس بس مش فاهم الآية بتقول إيه واخدين بالكم فمهم جدا إنك تفهم الآية أولا ثم بعد كده تست تنبط بقى الهدايات وتعيش معاها وكده لكن الآية لازم تتمكن من قلبك واخدين بالكم يعني القرآن لما نزل على قلوب الموحدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم آه لما نزل إيه المعنى البديهي اللي في الأول استفادوا منه إيه الرسالة الواضحة اللي استفادوها معنى الآية إيه الأساسي مش اول ما نزلت الايه ديت تلاقي واحد من الصحابه ودخل على طول حد من الصحابه معاذ بيسال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هو منكم هنا ليه؟ ولماذا اتى هنا كذا ولم ياتي كذا طب ليه بدا بالاستخلاف وبعدين التمكين طب ليه مش عارف ايه ما التشويش ده يشوش على الفكره الايه الاساسيه فيقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الوعد وعد التمكين ثم قال سبحانه وتعالى الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا وكنا وقفنا هنا يقول الله سبحانه وتعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نسأل الله العفو والعافية وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر مقتضيات العبودية وإيه هي مقتضيات العبودية؟ أعظم حقين حق بعد التوحيد حق الخالق سبحانه وتعالى في الصلاة وحق المخلوق في الإحسان له فأنت بتحسن للخلق من خلال الزكاة وتفاصيلها وبتجدد علاقتك وتؤكد علاقتك بالله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اللي مش معانا احنا في آية 56 من سورة النور ركزوا بقى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فذكر الله سبحانه وتعالى على التفصيل مقتضيات العبودية دي وقلنا إقامة الصلاة وبها يتحقق وعد الله بالتمكين ولذلك أي حد عنده تشويش في موضوع الصلاة الصلاة ده يا جماعة الصلاة دي اتعامل معاها دي المادة اللي لازم يجيب فيها عشرة من عشرة اه من الحاجات اللي بتريحني في حياتي ان في حاجات كده مح... في حاجات في طريقة تهذيبي لنفسي اه دي مش هجيب فيها اقل من عشرة من عشرة خلاص هي دي مادة ما يعني مش هقل تسعة ونص لا تسعة ونص انا رافضها فانا داخل على عشرة من عشرة في المادة دي المادة دي داخل فيها كده ففي مادة البر ما ينفعش أنزل فيها عن إيه 10 من 10 في ثلاث أربع مواد حطها قدامك كده المواد دي تنزلش عن إيه عن درجة معينة حط كده لنفسك المسألة دي لما تحط لنفسك القوانين دي يوم ما هتقع هتبقى فين في دوائر آمنة هتبقى في أو- في دوائر آمنة لكن ما تجيش مثلا حضرتك تكوني في القراءات وحلقة القراءة وحلقة الإجازة حاطة لنفسك عشرة من عشرة أهم حاجة المعلمة تكون راضية عني وأهم حاجة والصلاة حضرتك جايبة اتنين من عشرة لا ده خطر شديد قوي موضوع الصلاة ده اه خلاص موضوع ال- خيركم خيركم لأهله أنا كواحد مع زوجتي مع أولادي بتاع المادة دي هجيب 10 من 10 عاشرهن بالمعروف أنا المادة دي كذا أنا آه، تقوى الله سبحانه وتعالى مع آه، والدتي وبتاع- في في مواد كده ما تقلش عن 10 من 10 خلاص المواد الواجبة أو إن بتخلص مشهد حسن الختام ماشي المادتين دول ركز فيهم بقى حاجات آه، فروض أساسية أو حاجات بتخلص في حسن الختام والاتنين من إيه لوازم لبعض فموضوع الصلاة مثلا هو خلاص أنا ما ينفعش أجيب أقل من تسعة بتاع- أبقى أتأخر في الصلاة بصلي مثلا الظهر بعده بساعة ونص وساعتين وبكروت آه، ومش عارف أنا بقول إيه في الصلاة وبتاع والكلام ده كله طيب أنت كده بت- بتقل عن 10 من 10 وموضوع لما اجي اقول ده آه، الموضوع اللي هو بتجيب 10 من 10 في الصلاه في مبادره كده عن الصلاه بس ربنا يلهمنا كده ان هي تكون يعني دروس مش برامج لان ما عادش في وقت لاي برامج جديده وهي فكره انك ازاي تتمكن من الصلاه لان في ناس عامله حواجز بينها وبين الصلاه بمفاهيم عامله تشويش زي مفهوم الخشوع مثلا في ناس كتير جدا منصرفه عن الاستمتاع في الصلاه عشان عنده مفهوم خاص عن الخشوع فعامل له تشويش عالي قوي عامل تشويش ضخم مع الموضوع الصعب هو عنده الخشوع ده ان قلبه يكون حاضر وعينه شغاله وفي بكاء والدنيا حاضره بطريقه معينه فعامل تشويش كل ما مش بيجيبه الصلاه بيحبط ايه؟ ان هو مش مستمتع بالصلاه رغم ان الصلاه ممكن تستمتع جدا جدا جدا بيها بدون المفاهيم دي المفهوم ده اما بيزحم اما بيزاحم م، خلاص بيعكر ميه الايه؟ الاستمتاع بالصلاه الصلاه يعني مشروب حلو المذاق يعني ما ينفعش يتعكر لازم يدنه كده نقي كده يعني ماء كوثري فما ينفعش يحصل فيه اي تشويش آه، التشويش ده احنا اللي بنعمله احنا بيبقى معانا ال- ال- الميه جميله قوي بس احنا بنحط فيها ملح الملح ده ايه مفهوم خطا المفهوم ده لما بيتحط بس تيجي تشرب تلاقيها تمرر ب- فبقى تبقى ايه تقيل عليك فنقطه مهمه قوي في موضوع الصلاه دي هنا واقيموا الصلاه وأهدوا الزكاة ولذلك هتلاقي على طول الخط إقامة الصلاة هي اللي موجودة مش أدوا الصلاة لا هو ربنا سبحانه وتعالى يريد منك المعنى ده ولذلك الإمام أو المؤذن عم يجي يقول خلاص يلا عشان نصلي يقول لك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كأن حياتك في هذه الإقامة حياتك هيبقى ليها قومة هتقوم بقى قوم حياتك هت... هيبقى خلاص بقى هتقف فقد قامت الصلاة دي مش مجرد ان هي الصلاه مش مجرد ان الصلاه آه، يعني هتبدا دلوقتي لا انت قوم بقى قوم يلا في عايز قاموا فقالوا آه، منزله القومه منزله اليقظه قوم يا عم بقى فالعمق ده هيخليك تتعامل مع الصلاه بطريقه مختلفه فالصلاه لا انا هجيب فيها 10 من 10 موضوع الزكاه تجيب فيها 10 من 10 آه، مش والله بقى الزكاه ديت عامه الدنيا بتعدي وبتاع وفلوس مركونه ومش عارف ايه والكلام ده كله ازاي؟ في ملفات كده يعني الله من فوق سبع سماوات يتكلم بوحي ينزل به جبريل ويعني الملائكة خضعان لهذا الوحي كلهم وبعد كده ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجد من الإرهاق والتعب و... و... و- والشدة من الإلقاء الثقيل ده عليه وبعد كده يبلغ الصحابة وبعد كده إن الصحابة دول يرفعوا الإيه يعني يبذلوا نفوسهم ويبذلوا اموالهم عشان يوصل لك الموضوع ده وفي دماء بذلت وفي وفي وفي عشان في الاخر خلاص انت تقول ايه والله الموضوع ده عادي عادي ايه يا عم بقى كل ال 14 قرن دول التعب ده كله وعلماء بيألفوا وناس بتموت في في في غيابات الجب وناس بتتبهدل وناس كذا عشان الدين يجي لك لغايه عندك تيجي تقول عاديه لا مش عاديه لا لا مش عادي خالص فالله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول فجاء بأمرين عظيمين من مهمات الدين وبعدين ذكر لنا بقى موضوع خاص وهو أطيعوا الرسول قال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون سبحان الله كل أمر هتستجيبي فيه وهتستجيب حضرتك فيه لأمر ربنا هيكون لك رحمة إذا أردت أن الله يرحمك في الدنيا في الآخرة فأبرك عليك بلزوم السنة وسبحان الله في ناس بي الشيطان بيستعملهم شياطين الجن بتستعمل شياطين الانس ان يخوفك من الباب ده ازاي بقى فيقول لك عمي ده فلانه دي سنيه لا لا لا مش سنيه ده فلان ده سني لا لا لا مش سني فيجي يتهمك بما يشرفك فاصلا يعني هو لفظ اللي انا اقول لك انك سني ده يا جماعه لفظ مذمه يعني ده ده شتيمه عمال اقول لك كده على فكره انت سنيه دي شتيمه هم وصلوها هم وصلوها ان اللفظ ده يبقى شتيمه ودور على احسن منه ايه اللي احسن منه يعني متبع مثلا سني ده يعني ملتزم لسنه محمد صلى الله عليه وسلم لكن هو شوش على اذنك وده على فكره ده موجود اصلا عالميا في سرقه حتى المفاهيم الكبيره دي من زمان بس عالميا على سبيل المثال مفهوم مفهوم الجمال حتى قيمه الجمال مسروقه الجمال باظ الناس بوظوا لك الجمال وخلوا القبح بقى هو الجميل في حاجات كتير قوي سواء في المفاهيم يعني عمال نيجي نبص مثلا في الجمال انا النهارده عندي اخت جميله المنطق جميله الروح جميله الخلق جميله الادب جميله العفه جميله الحياء جميله الوفاء جميله صحبه كتاب الله جميله الوفاء لاصحاب رسول الله وامهات المؤمنين جميله التدين جميله في العلاقه خلاص اقول ايه تاني جميله الاستماع والانصات كل الجمال ده كل الجمال ده خالد يعني بي بيكمل معانا ولا الجمال ده بينتهي اللي انا ذكرته ده الاصل فيه ان هو مكمل صح ان هو مكمل طول الحياه في جمالة الشكل جمال الشكل بقى ده نوع من انواع الجمال جمال اللبس ده نوع من انواع الجمال اللبس ده ممكن ينتهي الشكل ده ممكن ينتهي يجي لها اي مرض تعب تكبر ينتهي لكن ايه الجمال الخالد الممتد هي اللي احنا قلت ده جمال العقل وجمال الروح وجمال التدين وجمال الخلق واخدين بالكم ولو تأملت ده من رحمة الله ليه؟ لأن كل الجمال التاني ده اللي أنا ذكرته هو اللي باختيارك يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أنت اخترتيه وإن في تعب منك ليه صح؟ يعني جمال العقل ده وجمال الخلق وجمال التدين وجمال كذا ده كان شغل منك أنت لكن جمال الجمال شكلك جمال الجسد جمال اللبس لا بس واحد جابوه انت واحد بس صرف عليكي ولا سمتك كده جمال انك مولوده في مش عارف مجمع ايه ولا بيئه ايه ولا بتاع فين الشغل كده ما عملتيش حاجه ولذلك من جمال الاسلام قال لك عما تيجي تختار اختار مين فاظفر بذات الدين ليه بذات الدين لان دي الحاجه الوحيده اللي بيختيارها الباقي مش بيختيارها ان هي تبقى غنيه تبقى من ذات نسب ذات حسب ومال وبتاع ده مش باختيارها صح فالاسلام يقول لك ايه لو عاوز تنقي نقي الحاجه اللي اختارتها هي اختارت ايه اه يبقى ديت بقى اللي تستاهل لكن في واحده كل مؤهلاتها من غيرها طب انا اقبل عليها ليه بقى ان شاء الله دي ايه اللي يخليني اروح لواحده ما عندهاش اي مؤهل من منها هي كلها جاي من براها اعمل بيها ايه ف المعنى ده مهم قوي فهو يجي يشوش عليك يقول لك انك سني فطبعا انت سني فتخاف ايه ده لا لا لا لا أنا مش سني إذا كانت محاسني التي أدل بها عدة عيوبا فقل لي كيف أعتذر واحد يقول لك أنت عارف مشكلة محمد ده إيه بيطلع الأول حاجة كده يا أخي حاجة وحشة أوي تحس كده إنك عاوز طبقية اللي إيه بيطلع الأول فيبدأ بقى يقول لك إيه يا أول يا اللي بتطلع الأول فأنت وأنت عاوز عاوز ترضيه تعمل إيه؟ تسقط صح؟ تسقط وأنا قلت لكم قبل كده المثل المشهور جدا أبو إيه؟ أبو ودن واحدة أهو هم الناس كلها ليها ودنين واحد اتولد بودن واحد او حصل له حاجه فقطعوا له ودنه او اتخناقه واتقطعت ودنه عشان هو يعني من علية القوم في البلد دي قطع كل ودن ليه؟ أي عيل مولود راح قطع ودنه ليه؟ عشان ابنه ده عما يكبر ما ما يتضايقش ما يحسش إن هو في غربة فقال لك الواد ده عما يكبر ابن العمدة ده فيلاقي كل ولاد القرية برضه ودنهم إيه؟ متقطعة كده فابن خالته لما جه يزوره وهو ثالثه ابتدائي الولد ماشي بقى بودنين جاي من القاهره بقى خلاص راح يزوره في القريه فزفوه العيال كلها ابو ودنين اهو ابو ودنين اهو فالولد بقى راح لمامته بيقول لها ايه ماما انا مش معنى انا ليا ودنين قالت له سلامتك انت ايه اللي حصل لك؟ قال لها اصل انا كنت بلعب مع ايه؟ مع الاولاد كلهم ودنهم الشمال مقطوعه وكلهم بقى زفوني بهدلوني وبقى ايه وماسك المقص ودخل على مامته يقول لها خدي لي بس ايه اشيل الحته دي الحق يا حاج شوف ابنك صح والواد ده دماغه الف سيف لا وبتاع ومش عارف ايه وانا حر ومش هسمح ليكم بقى وبتاع انتوا دايما تتدخلوا في شؤوني هنتحر وعاوز يجري من البلكونه ويفط خد يا ابني راح فيح فين هقطع ودني الله المستعان في بنات كتير كده على فكره عاوزه تقطع ودنها وفي ولاد كتير عاوز يقطع ودنه ليه؟ لان الج... هم قلبوا له منظومه الجمال فاكرين انتوا مثلا من 15 سنه كنت ينفع تلبس بنطلون مقطوع كانت والدتك بتزفك خلاص وخالك يبهدلك ومش عارف ومين وعمك الجزار يعلق عليك ومش عارف مين كل الناس تشوش عليك ليه؟ فقلب لك مفهوم الجمال مفهوم الجمال ان البنت تبقى شعرها طويل صح؟ تحافظ على شعرها وشعر البنات دايما طويل ومش عارف ايه والكلام ده كله بوظ لك الجمال عمل لك ايه في الجمال؟ اه ما تحلقي كابوريا تبقى زيك زي الاخ كده وتقللي كده وتحاولي كده تعملي ومش عارف ايه والكلام ده كله تبقى منتقبه ما شاء الله لا قوه الا بالله لابسه نقاب بس لو قلعت انت ممكن تجري تحس ان هو بقى زميل زميلك اسماعيل في الجامعه بسبب شعره ده واخدين بالكم ايه الجمال ان الضافر يكون طويل قوي كده ومعدي ايه حد الاصبع يعني ويكون بقى وبتاع وبعدين بقى انا لابسه فستقي يبقى ايه هحط الضاي لون فستقي انا لابسه مش عارف ايه ويبقى عادي جدا وانت ايه بقى لا عادي جدا ايه يا شيخ في ايه وعلى فكره ومش عارف مين الملكيه بيقولوا ومش عارف فينا حديث بيقول هشوش بقى هو فهي اللي حصل المفاهيم حصل فيها تشويش عشان كده من من توفيق الله ليك واحنا بالنسبه كمان احنا في سوره النور ان حافظوا على الانوار يا جماعه الاساسيه وهي نور الفطره يعني لو نور الشرع ما اشتغلش معاك اوعى تبوظ نور الفطره عشان نور الفطره ده اللي هيخليك عايش عايش يعني عايش منسجم واخدين بالكم فنسأل الله العفو والعافية فلعلكم ترحمون بلزومك للسنة وطاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم فما تستس يعني لا تسمح لان في حد كل شويه يهددك ويقولوا لك انتوا شايفين النهارده الايه كل شويه الاعلام الغربي بيروح مطلع مصطلح ويلعب عليه بقى شوف مصطلح الارهاب ده لعبوا عليه قد ايه خلوك لدرجه النهارده اي واحد اي واحد بيعمل اي حاجه غير اللي هو عاوزها يبقى ده اسمه ارهاب يعني لو بتصلي الفجر وبتاع يقول لك من من من علامات الناس الارهابيين ان هم بي بيركزوا في صلاه الفجر ويقعدوا للشروق وعندهم اهم حاجه حكم ربنا يقول لك دي من علامات الارهابيين فانت طبعا عشان ما تبقاش ارهابي تعمل ايه؟ ما تصليش الفجر او ما تقولش تحكيم شرع ربنا ما انت والا هتاخد اللي بتاع ده المنتقبات المنتقبات المنتقبات لانه برضه يجيب لك المنتقبات ويحطهم في سياق في سياق معين كده فانت هتترعبي من النقاب تترعبي من الحجاب تترعب من اللحيه واخدين بالكم اه عشان كده الحل ايه؟ الحل انتوا شايفينه بس مباشر دلوقتي شغال بقاله اكتر من ايه؟ 80 يوم هو ده الحل انك دانك ثابت وتلغي كل حاجه في دماغك خلاص في رب و... ومطلع على اعمال العبد انا اعبد ربي ومشغول بما ايه يشرفني في اللقاء المشرف فلعلكم ترحمون كل امر هتقرب منه وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ايه كل خطوه طاعه هي رحمه كل عباده هتلاقيها رحمه كل سنه بتعمليها رحمه ولذلك انا كان الجمعه اللي فاتت ديت اتكلمت في موقف من الصحابه في الدرس الاسبوعي كان من الحاجات اللي كنت هتكلم فيها بس خلاص بقى يعني سبتها كده في قائمه الانتظار وهي سنن قل العمل بها عشان احيي لعلكم ترحمون ديت في النفوس تاني فاللي عاوز ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمه في احواله الشخصيه في مرضه في همه في غمه في فقره في حزنه في فرحه في كل حاجه عليه ان يتقرب لربنا سبحانه وتعالى بالطاعه النبي صلى الله عليه وسلم قالها يجتهد دايما يشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في المساله ديت فبقدر ما يصيبك من الهموم بقدر ما يصيبك من او تصيب من سنه النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تزول هذه الامور فغشيتهم الرحمه فعلا هتحس ايه ان الرحمه بتغشاك في كل موقف بتاخد فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله سبحانه وتعالى مهدئا مطمئنا ودي من الحاجات المهمة قوي يا جماعة الآيات المطمئنة الآيات اللي بتطمنك كنت بقرأ امبارح في الطبري في قوله وأتاكم من كل ما سألتموه بيقول وهذه من آيات المطمئنة في الوحي شوفوا الكلام عامل ازاي يقول لك دي من الآيات الآية بتطمنك الآية دي بتطمنك ليه بتطمني؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيقول لنا وأتاكم من كل ما سألتموه معلش ما مش المطمئنات المطمعات اللي بتطمعك ماشي مطمعات طب هي بتطمعك في كرمه فين بقى لان الله سبحانه وتعالى اتاكم من كل ما سالتموه وما لم تسالوا انت ما سالتوش الشمس ولا القمر ولا اي نعم من النعم ديت ابتداء يعني انت ما قلتش مثلا النهارده الفجر يا ربي يا ربي اسالك ان السماء بدناها ايه زي ما هي كده صح لا انت بتسال حاجات خاصه بيك انت لكن في حاجات ما لم تسال إيه؟ لم تسالوه سبحان الله إيه ليه الايه دي بتطمعك ليه قال لك حاشاه ان يمتن بما لا يقع حاشاه ان يمتن بما لا يقع حاشاه سبحانه وتعالى ان ربنا يمتن عليك بما لا يقع لا اقول لكم حاجه كده من باب ان ايه تدعو ان الحاجه تتم يعني على خير دي من ضمن تسريبات كتاب ممكن ايه تشوفوه قريب مش هقول لكم اي تفاصيل ثانيه بقى المهم حاشاء ان يمتن بما لا يقع فذكر الله سبحانه وتعالى بعد آية التمكين لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير لما ذكر وعده بالتمكين ممكن الإنسان يخاف قدام عظمة القوة الكافرة وإن هم هيعملوا كذا فيستبعد الوعد ده إزاي يعني ربنا يمكن لنا انتوا عارفين قبل 7 اكتوبر قبل 7 اكتوبر انت ما كنتش اصلا تحلم تحلم مجرد حلم كده ان المشاهد اللي انت شفتها لغايه دلوقتي قاعد عمال تتفرج عليها ان هي ممكن تحصل مثلا ايه بعد 30 سنه ده احنا يا جماعه الخير قبل 7 اكتوبر لو في بس يعني دبابه واحده بس في حد عملها لليهود يا ده كان موضوع كبير موضوع كبير نتكلم بقى فيه ومش عارف ايه وملف ضخم يعني شوفوا الاخ محمد صلاح اللي كان في العسكري اللي كان في الجيش رحمه الله عليه لما عمل الموقف ده موقف كبير الموضوع كنت الناس كانت فين؟ كانت مبسوطه قوي وبتاع انت النهارده كل يوم بتتفرج على بث مباشر لعمق اعمق من كده بكتير بكتير ايا كان اللي ربنا بقى يقدره عليهم اسال الله سبحانه وتعالى لانه لن يقدر الا الخير لهم لان عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير فسبحان الله حتى لو يعني اتبادوا عن بكرة أبيهم وكلهم اختارهم الله سبحانه وتعالى للكرامة والشهادة يعني أنت شفت مشاهد تحدناها معاك تلاحقك من العز والفخر إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى فهو اللي بيسمع الآيات ديت قد يستوحش ويستبعد طب التمكين فين؟ طب الوعد يجي إزاي؟ أين هم عن دعاء طيب؟ بتاعت حاتم عدي بن حاتم الذين سعروا البلاد لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه ان طال بك زمان فهو استغرب جدا مش قادر يستحضر فانت آه اللي بيقرا ايات التمكين دي كانه يقول طيب يا رب تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع ده متاع قليل قوي لا تحسبن مجرد انك الموضوع يجي مجرد الظن شوف ربنا سبحانه وتعالى ايات عدم الظن دي جميله قوي في القران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الايات دي ربنا بيقول لك مجرد ان الظن ده يجي عليك لا فضلا انك اصلا تكون عندك يقين بضده لا ده انت كده محتاج تقف مع نفسك وقفه محترمه ربنا بيقول لك ان الشهيد ده اللي بيموت ما ينفعش يجي لك يمس قلبك ان هو ايه ان هو ليس حي يرزق فرح مجرد بس الاحساس ده مش لا يعني مش مساله اعلم يكون عندك يقين لا لا لا لا تحسبن لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض اوعى تكون فاكر ان دول بقى ايه اعجزوا الله سبحانه وتعالى ومحدش قادر عليهم وبتاع الكلام ده كله لا لا لا ان محدش قادر عليهم مجرد الكلام ده اوعى تظن لا يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى النقطة دي مهمة جدا فلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد عارف كده عم تمهد لابنك كده السرير عشان اللي الملاية ديت او اللي بتاع ما يبقاش فيها حاجات متنية كده فتتعب ظهره ده المهاد بتاعهم جهنم تبقى مهاد فربنا اخبر ان هؤلاء الكفار غير معجزين لله سبحانه وتعالى الذين سعوا في آياتنا معاجزين هم يطلبوا يعني ان هم يعجزون يعني لن يعجزوا الله سبحانه وتعالى انسى المعنى ده عم المعنى ده يا جماعه آه بيتضايق المعنى ده تدوقه المعنى ده جواك عم في حلاوه كده يكون جواك من جوه مش مجرد كده انك بتقوله خلاص فمين يتصور ان هؤلاء العرب القله القليله اللي 13 سنه في مكه مش عارفين يصلوا مع بعض بعد سنوات الخوف في مكة ديت الموضوع أقل من 20 سنة طبعا 10 سنين في المدينة دول يعني دانت لهم جزيرة العرب وبعد كده نبعت رسائل لكسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي ده بقى يا جماعة بقى زي كده ملك الصين وروسيا وأمريكا كان في الوقت ده فإيه بقى اللي تلاقي مثلا قرية في مورو... موريتانيا مثلا ورا جبل نائي بعد 15 سنة من الآن بتبعت لبتاع كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين والكلام ده كله يدخل في ديننا إيه ده إيه ده إيه ده تخيل حاجة زي كده درجة أبو سفيان يقول لقد أمر أمر أبي كبشة يعني صار يخشاه ملك بني الأصفر يا نهار أبيض فهو أبو سفيان استغرب بيقول إيه يا جماعة ده هو إيه اللي حصل؟ شوف عما النبي صلى الله عليه وسلم يبعت زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة في مؤتة فيدل التمكين إيه؟ بعد سنوات يسيرة تتفتح الأندلس عام 90 هجرية ده إنها قد كام بقى؟ ثمان قرون 800 سنة أنت مدرك؟ حوالي 8 قرون آه يعني فدي بقى اللي هي انك ما تعرفش حاجه عن اسبانيا الا تعرف مثلا ايه ميسي كان في برشلونه برشلونه دي بتاعت مين؟ وبقى شوف بقى خد بقى اسبانيا وخد بقى ايه سبحان الله لما يعني كل لما اذكر المشهد ده احس بقد ايه ان فرطنا كتير يعني فرنسا و... وفيينا والنمسا بينهم منازعات فبعتوا للخليفه العثماني واحد منهم بيستنجد على التاني فما طلعش يقابله السفير بتاع الرسول بتاع الدوله دي ما رضيش فهو قابله مين؟ قابله حد من ايه؟ من اعوان وبطانه الخليفه فقال له ان هم بيستنجدوا بيك وعاوزينك تقفي معاهم فقال له قل له ان امير المؤمنين لا يضره ان كلبين اقتتل خارج مملكته شفتوا احنا كنا فين؟ الكلام اللي بقوله لك ده كان من 130 140 سنه يعني مش بكلمك مثلا من ايام تحتمس ومن ايام ألف سنه لسه اول امبارح بمعايير الامم اول امبارح قال له ان ان امير المؤمنين ان الخليفه يقول لك انه لا يضره ان يقتتل وخلي بالكم بقى الدوله العثمانيه اصلا ما كانتش الدوله اللي بتمثل الدين 100% كان عندها مشاكل كتير فشوفوا سبحان الله يعني يعني اللي كانوا بيعملوه ده من الخير شوفوا وصل فين وانا بقول لك الموضوع ده راجع تاني ثم تكون خلافه على منهاج النبوه اللي قال كده النبي صلى الله عليه وسلم فالاندلس اسبانيا والبرتغال دي بقى انت تعرف البرتغال يعني تعرف رونالدو لا انت تعرف البرتغال يعني تعرف مين آه اللي تعرف 90 90 هجريه ايه اللي حصل ف وفي عهد عثمان كانوا في اقصى الصين فين وفتحوا جزر الصقليه وقبرص ووصلوا لتخوم تركيا افريقيا المحيط الاطلسي يا جماعه وقف عقبه بن بن نافع على شاطئ الأطلسي وقال حسن وقال والله لو أعلم أن وراء هذا هذا البحر أرض يركب إليها لخط هذا البحر وقف كده قدام المحيط الأطلسي وبعدين قال لك بقى أنا بس يعني أنا بقى أم بقى وقف راح لي بقى أنا لو أعرف إن ورا البحر ده في أرض أنا طالع راشد ليه يا جماعة؟ ما كانش متعطش لدماء هو متعطش ليه؟ لنشر منهج السماء هو عاوز الخير اللي جواه ده كل الناس تتبسط منه واخدين بالكم هو ده اللي, اللي خلاهم كده يعني وكان محمد الفاتح يقف كده ويقول حسن اما سيكونن لي قصر ام قبر هو الدنيا كانت عندهم كده هو مفيش يا جماعه مفيش اختيار ثالث دايما كده هم اختيار ثالث زي ما كان بيقول المختار في ليبيا عمر المختار لما بيقول له ايه بيقول له لا احنا لا نحن نحن ايه اما ننتصر او نموت لا نستسلم هو المسلم كده المسلم ليه حياته فهنا لما بتقرا ايات وعد الله فممكن تيجي وانت بتقراها تقراها في زمن ايه في قدر من البلاءات والانحطاط والخيانات والخذلان فلما تشوف سيطره هؤلاء فتلاقي ربنا سبحانه يقول لك لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض بصوا يا جماعه من الحاجات اللي دايما الانسان بي يعني بيخاف منها على نفسه ان هو يدخل قبره قبل ما يستمتع بيها ان في نفس الزمن اللي انت فيه في نفس الظروف اللي انت بتتكلم فيها وفي نفس المشاكل اللي انت شايفها في العالم من مشاكل اقتصاديه مشاكل سيطره بلاد الكفر على بلاد المسلمين والكلام ده كله وانها بالخيرات والكلام ده في نفس الوقت ده في ناس شاركوا بيشاركوا في مجد الامه وبيشاركوا بقوه وانت قاعد بتديهم لايكات وبتشير لهم وتقول ايه الجمال ده في كل الابواب في كل الابواب بمعنى كل الابواب في كل الابواب بمعنى كل الابواب شفت المقطع اللي انت بتشوفه البسيط قوي ده اللي بيعجبك قوي اه انت شفت دلوقتي اللي بيعجبك لقطه الايه المقاتله في ورا المقاتله دي حاجات كتير قوي الكاميرات اللي محطوطه دي مين اللي صنع الكاميرا دي ومين اللي منتج خلاص ومين اللي بيسوق وشوفوا بقى يا جماعه الدنيا البسيطه العبقريه في البساطه العفويه فين اللوجو اللوجو فين نحطه يمين ولا شمال اصل مش عارف ايه وبتاع طب اعمل كذا هات الكادر من الناحيه دي لا لا لا, لا الموضوع لكن اما كل واحد يعني الشهيد الساجد ده رحمه الله عليه واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقه الفردوس الاعلى ما انت ده ممكن يكون عادي جدا اخ كان بسيط خالص بيقوم بدوره اللي بره الحرب في مجاله وموفق ومسدد والكلام ده كله بس الناس دي يا جماعه الخير مشاركه في في مجد الامه فانت هل انت مشارك بقى في مجد الامه ولا ولا ولا انت من مشاكل الامه؟ هل انت شايل هم الاسلام ولا ولا الاسلام شايل همك؟ ولا انت مشايل همك للاسلام؟ في كتير ناس بيشيلوا هموم الاخرين وفي ناس هم هموم الاخرين ف ال ال فلما نيجي نشوف المسلمين العرب الاقله دول لا كانوا يريدوا دنيا ولا مال لا يريدوا الا اناره القلوب إنارة القلوب بكلام علام الغيوب لذلك ربنا مش وعدهم الاستخلاف بس لا وعدهم أن يمكن لهم الدين دينهم لذلك لما فتحوا أفريقيا تمكن هذا الدين وانتشر في الناس حتى الأندلس يا جماعة اللي فتح الأندلس بربر يعني مش عرب خلص كمان العرب اللي كانوا في جيش طارق بن زياد اللي عبروا المضيق كانوا قلة قليلة فدخل الإيمان في قلوب هؤلاء البربر وركبوا الأهوال ووصلوا الناس ديت و... والناس اللي كانوا خلف البحار يعني سبحان الله دمدموا عليهم الملك بتاعهم وفتح الله سبحانه وتعالى كل هذه الخيرات ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض يا جماعة مهما علوا هي في الأرض والأرض دي ملكه سبحان الله ده أنت بتشوف الطيران بتاع العدو وهو بيبص على غزة كده تحس إن هم مسيطرين قوي طيب و خلق السماوات والارض يبقى مسيطر قد ايه بقى ومهيمن قد ايه ومالك قد ايه لهؤلاء الله من فوقهم الله من فوقهم عشان كده من من جمال افعال من جمال اسماء الله الاعلى ان الله هو الاعلى الاعلى في القوه والاعلى في العز الاعلى في الرحمه الاعلى في كل حاجه حتى الاعلى في الجبر والاعلى في الانتقام وبالتالي لازم يكون اعلى في عقلك واعلى في قلبك واعلى في اهتماماتك ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الآية اللي بعد كده يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأمر المتعلق بالمنافقين وذكر الأمر المتعلق بوعد الله عاد السياق تاني لموضوع الصورة وهي قضايا التحصين المجتمع ده للأنوار قضية الأداب والاستئذان والعفة قبل كده جت معانا آيات في الاستئذان بس الاستئذان لما تدخل ايه بيوت الايه بيوت الغير لكن جوه بقى هنا الايه تدخل جوه تحس ان ايه الكاميرا عملت زوم جوه البيوت بقى هتبدا ايه تعمل استئذان خاص فبعد ما امر بالاستئذان المطلق لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ده كان امر عام من رحمه الله بقى بعباده هيبدا يشرع التفاصيل الداخليه داخل البيت فهنسمع دلوقتي الاستئذان داخل البيت طيب للاطفال اللي بلغوا الحلم واللي ما بلغوش الحلم وبعد كده طب النساء الكبار اتكلمنا عن الحجاب العام نبدا الاستثناء فكأن دي استثناءات داخل البيوت وتفاصيل بقى ربنا سبحانه وتعالى يبدا يبرزها في هذا الوحي والاستئذان معانا في كل حاجه حتى انك عم تسيب النبي صلى الله عليه وسلم تستاذنه عشان الرحمه مش هتفوتك وده هيبقى من اواخر الايات اللي انتوا ايه هتشوفوها ان شاء الله وتسمعوها الان البيوت فيها ارقاء فيها خدم ومن في حكم الارقاء دول في قصدي عبيد وفي حكمهم اللي زيهم يعني من حكمهم الخدم والاطفال الله سبحانه وتعالى لو امر بالاستئذان داخل البيت هتبقى فيها مشقه كبيره قوي صح يعني انك تستاذن داخل البيت الموضوع هيبقى صعب واذا فتح الباب كان في كشف للعورات فاذا فتح الباب على مصر مصراعيه برضه في انكشاف عورات وانك ت... انك تقول لهم استاذنوا فاستشعر الولد طالع من المكان لمكان كل شويه ده انه يستاذن يستاذن دي امر مشقه شديده قوي فامر الله بالادب الرفيع الادب الاعلى برضه الادب اللي هتلاقي فيه الحكمه وبالمناسبه الايات دي يعني ابن عباس ليه كلمه جميله جدا في في الموضوع ده يقول ترك الناس ثلاث ايات فلم يعملوا بهن وذكر ليه الثلاث ايات دي كان يحيى بن يعمر يقول ان في ثلاث محكمات تركهن الناس منها الايه دي الايه ديت متروكه لو تعالوا نشوف بقى هي متروكه ليه هنا الايه وان كان ابن عباس رغم ان هو عاتب هيعذر ايه هيدي عذر للناس يعني وبرضه العذر بتاعه ده يدينا احنا فرق ان نستحضر نعمه ربنا علينا ايه هو بيعذر الناس في تركهم تأديب أولادهم على الاستئذان إن العرب ما كانش عندهم سطور ولا حجب تستر بها الغرف يعني مش عندهم إيه هنا المكتب وهنا مش عارف أوضة النوم وهنا الإيه وهنا الدنيا كانت سايحة مع بعض ما عندهمش إيه ده هم أصلا عشان يصلوا بالعافية بيلاقي إيه إزار ورداء فيعملوا بقى سطور ستاير ولا يعملوا حيطان ولا يعملوا كذا موضوع إيه ما كانش بسهولة خالص يعني فالابواب المغلقه دي والكلام ده هو بيقول ما كانوش مو... ما كانتش موجوده حياتهم كانت يسيره بسيطه فكانه بيعذر هؤلاء يعني بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار ان في اخر الزمان الناس ايه هتنجد بيتها زي ما بالكعبه بتتنجد كده يعني ويحطوا سطور على الجدران والكلام ده طبعا ده ما كانش متخيل ايامهم يعني ازاي في حد يعمل كده سبحان الله طيب الان هذه الايه بتقول لنا ان في اوقات معينة يأمر الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا نرجع تاني إن النداء ده لمين؟ أنا النهاردة في أخ بيحضر لي اسمه عبد الرحمن فأنا بقول يا عبد الرحمن فمين اللي هينتبه؟ عبد الرحمن أما أقول مثلا إسراء مين اللي هينتبه؟ اللي, اسمه اللي اسمها إسراء لكن أي واحدة تانية اسمها نيرة مش هترد ليه؟ لأنه مش بيرد مش بينادي عليا طيب يا أيها الذين آمنوا على طول في حد بينادي عليك فانت المفترض تقول ايه سمعا وطاعه في نعم كلما زاد ايمانك كلما زاد انتباهك انتباهك هيبقى عالي وزاد استعدادك للتطبيق ليه؟ لان التشريف يخفف التكليف فانت شرفت لما نودي عليك يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بيقول للمؤمنين بعد الوقفه الطويله اللي فيها كل اللي احنا اتكلمناه ده ان الله سبحانه وتعالى بيحث الناس على الاستئذان داخل البيت طيب يبقى اول حاجه ناخد بالنا منها اول حاجه كده بادئ زي بدء نقول ايه ان الاستئذان ده حاجه كبيره قوي حاجه كبيره قوي وحاجه ليها شأن عند الله سبحانه وتعالى عشان كده يا جماعه الخير انا لا اثق ابدا في تربيه حد اولاده ما بيستاذنوش دي حاجه من الحاجات اللي عندي انا ممكن تكون فيها تشدد بس انا دي, دي طريقه من ضمن المؤشرات اللي اعرف كويس قوي ان الولد ده اتربى صح ولا عنده تشويش في التربيه لان الاستئذان ده من الاداب القويه جدا اللي بتدل ان في حاجات كتير موجوده في حاجات كتير قوي موجوده اللي بيتربى ان هو يستاذن قبل ما يدخل يستأذن ان ياخد القلم يستأذن كذا ده بيتربى على ان دايما يستأذن في الحاجة اللي ملوش حق فيها عما هيبدأ يعيش شوية هيبدأ عارف كويس قوي ان نفسه دي التي بين جنبيه ليست ملكه ماله مش بتاعه العلاقات ديت الله مطلع عليها فدايما هيستأذن الوحي قبل ما ياخد اي قرار فالحاجة البسيطة دي بتشير لملفات تانية كتير والتهميش في الباب ده برضه بيشير لايه؟ ان هذا البيت هذا البيت لا يعظم العفه والحياء التعظيم المناسب، لا يعظم الغيره التعظيم المناسب، ماشي؟ طيب بقى في حته اصلا بقول كل يوم لا لا لا لا سيبوكم من كلمه بقول دي فانت انت نفسك محتاجه تتدربي عليه تتدربي اصلا على الاستئذان الصح لانك ده ممكن تقول لهم استاذنوا وانت مش بتستاذني ما هو لو شاف حضرتك بتخبطي على غرفه بنتك تقولي ادخل ولا لا هيلاقيك آه ان هو هيقلدك ايه ده مش المفترض هم بس اللي يستاذنوا يعني ما شاء الله عليك هم يستاذنوا وانت لا انت النجم يعني بتاع البيت اللي ما بيستاذنش لا البيت كله يستأذن خلاص ده خلق لما حضرتك تتلبس بيه هتلاقي غيرك بيقرب منه فالاستئذان للأسف هو الأدب الضائع زي ما بيقول لنا الدكتور محمد إسماعيل في الكتاب بتاعه ليه كتاب جميل اسمه الأدب الضائع كتاب بسيط كده ممكن تقرأه إذا الاستئذان مهم جدا إدراكه فربنا سبحانه وتعالى بيقول ليستأذنكم فيعني ايه يستأذنكم؟ يعني أنا أربي أولادي أنا عندي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولية تجاه إخواتي مسؤولية تجاه من ولاني الله أمرهم اللي أنا أعلمه إزاي يستأذن زي ما بعلمه امروا أولادكم للصلاة فأنا تشريع أدب الاستئذان للدخول على البيوت ده مهم قوي مهم فأنتوا النهاردة إيه عندكم عبيد طيب العبيد دلوقتي مش موجودين فربنا سبحانه وتعالى قال لنا طبعا العبيد ومن واللي في حكمهم بقى اي حد في حكمهم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني اللي ما بلغوش سن البلوغ الاحتلام آه ويقال ان اصل اللفظ ده او دي من المعاني المهمه قوي يعني سبحان الله ان هذا السن طالما بلغ السن ده فهو يدرك يستطيع ان يتحكم في اعصابه ويتعلم الايه الحلم فدي من المعاني الجميله قوي في اللغه والذين لم يبلغوا الحلم منكم طيب الناس دي تستاذن ازاي قال لك ثلاث مرات في ثلاث اوقات من قبل صلاه الفجر لان ده الوقت اللي بيخلع فيه الانسان ثياب النوم احنا عندنا ثياب يوم النوم وثياب يقظه ثياب النوم وثياب اليقظه فقبل صلاه الفجر ده وقت وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ودول ثلاث اوقات مهم جدا الانسان يستثمرهم في حاجات هقولها دلوقتي من قبل صلاة الفجر ده الوقت الأولاني إنهم ممكن يكون بيأتي أهله في الوقت ده لابس ثياب تتناسب مع النوم لا تتناسب مع اليقظة فالوقت ده مهم جدا إن يكون فيه ضوابط وقيل قيل لأنهم لم يكن عندهم ثياب الصحابة والتابعين والأوائل القرون البداية دي وده هيدنه موجود على طول الخط مش كل الناس عندها لبس كتير فهو اللبس بتاع اللي بيخرج بيه هو يدوبه فده بيتخفف جدا في اللبس اللبس اللي المنام لانه ما عندوش ما انت عندك النهارده ما شاء الله انت ممكن احنا نستغرب شويه بعضنا لكن الشرع مش متفصل على حضرتك لا الشرع متفصل على كل الازمنه وكل الامكنه وكل الاحوال فبيضع اللي يتناسب مع الجميع فانا مش معايا ممكن يحصل تخفف معين واخدين بالكم فيقول الله سبحانه وتعالى من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت الظهيرة ده برضو وقت خلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم وده القيلولة بقى اللي بنسميها نوم القيلولة اللي هو ممكن يكون قبيل الظهر أو بعد بعد الظهر إيه يعني ممكن الإنسان يريح قبل الظهر بساعتين او بعد الظهر بساعه ساعه ونص ودي سبحان الله من اقوى الحاجات اللي بتعينك على قيام الليل ليه هتيجي بعد العشاء هتيجي بالليل خاصه في ليالي الشتاء ممكن تنام لك ساعتين ثلاثه مع العضد اللي انت خدته بتاع القيلوله ده يفرق كتير جدا لكن نظام الحياه الحديثه اللي اسال الله سبحانه وتعالى ان يحررك منها في امن وامان عملت ايه استعبدت الناس بقى فانت بتصحى من الساعه من الفجر تروح على بعد المغرب هو بقى الحياه خدتك قيلوله وظهيره وخدتك بقى بالغدو والاصال فبهدلتك ولذلك الناس اللي بي... اللي بيعبدوا الوظيفه دول الناس يعني ربنا يتولاهم اللي بيبانهم يغذوا في عيالهم مفهوم الوظيفه مفهوم ان هم يشتغلوا عند حد مفهوم فاهم ديت هو مهم ان هو يحصل علم معين بس لا تزاحم الكلام ده ان هو يشتغل بالطريقه اللي موجوده لا انت ساري الله سبحانه وتعالى ان رزقك لا يتحكم فيه احد من المخلوقين ظاهرا يعني الرزق الظاهر ما تشتغلش انك حاول تتحرى انك تشتغل عند حد يتحكم في عدد ساعاتك ويتحكم في كذا ويتحكم في كذا حتى دلوقتي دايما الاعمال الحره هم الناس اللي على فكره عندهم عباده التوكل سهله بيستمتعوا بيها غير الجماعه الموظفين ممكن ما ما يعبدش ربنا بعباده التوكل ليه؟ هو عارف يوم 30 في الشهر هياخد الراتب هو دايما ايه راتب جاي موجود لكن اللي بيشتغل التاني ده آه عنده عباده توكل عاليه هو بيصحى من النوم زي الجماعه اللي هم بتوع المهن والحاجات ديت هو بيصحى يقول له يا رب ارزقني انت المعنى ده لو قلته ممكن تكون قايله مش بنفس العمق اللي هو ايه التاني متكئ عليه التاني لا عايش شعور التوكل شعور عايش شعور, شعور جميل لكن اللي هو راتبه 4720 جنيه ده ما ده راشق هم ال 4720 جنيه قاعد بقى ايه يلعب في هيبقوا 20 ولا 40 بيقولوا هيزودوا عشان السكر فقاعد بيلعب في اللعبه دي فحياه اصلا ايه بيصحى فيها بينام فيها وبالمناسبه يا جماعه دنيويا دنيويا الناس ديت ما بتوقفش على رجليها يعني في المجمل يعني يعني هتلاقي الدكاتره وتلاقي المهندسين وتلاقي الناس اللي شغاله في الحكومه والكلام ده كله هتلاقيه قاعد امال ينقنق حواليه ليه؟ ما الحاجه دي ما بتعملش اي حاجه حتى بدون علو الاسعار وبدون اللخبطه والكلام ده كله ويجي يقول لك خلاص عشان يا يا يا يا, يا مسكين عشان يبقى ليك معاش يا خايب وعشان تاخد المكافاه تاخد مكافاه ايه يا حاجه؟ يعني ممكن عندي 60 سنه اخد مكافاه انا ممكن اصلا ادخل قبري وانا عندي ايه 38 سنه مش هلحق فسبحان الله احيانا احيانا واحنا مش واخدين بالنا بنصنع تمثال وهمي عامل لي قيود في حياتي وهو ايه تمثال الوظيفه اللي ليها ايه الادوات ديت يعني هو كده كده سبحان الله يعني العالم كله بيتجه ان الحته دي تتدربك يعني فارجع ان الوقت ده وقت الناس كانت بت... بتريح وقلت لكم كده انا اعرف الدكاتره بيفتحوا بعد الفجر عياداتهم بتفتح بعد الفجر بيقفلها الظهر خلاص هو شغله كله كده هو طبيب اسنان هي عيادته كده خلاص اشتهر وتعرف وخلاص اللي عاوزه بيروح له في الوقت ده هو ده رزقه وده نظامه اعرف محلات آه عندنا آه محل آه سندوتشات فول وطعميه وحاجات زي كده وبيقفل الظهر يعني حضرتك سيد الظهر خلاص ما تلاقيه انتهى هو الراجل بيفتح من بعد صلاه الفجر اه انتهى الظهر هو ده رزقه مسيستم حياته هو وزوجته على كده هو ده رزقهم وبتاع وبعد بقى الظهر الدنيا رايقه ناس بقى عنده خلاص بقى يومه بقى يوم جميل جميل يعني افضل حياه انك تقرب من فطرتك فلو باختيارك ما تسيبهاش الاخوات اللي ليل نهار كل شويه يدخلوا في يخشوا في دوامه اصل ماجستير لدكتوراه مش عارف ايه والكلام ده كله يا بنت الحلال يا بنت الحلال انت فطرتك فطرتك مش هقول لك بقى ايه فضلا عن اي حاجه تانية بس الفطره بتاعتك قاعده ليه امال تدخليها كده في يعني المكان اللي بترتاحي منه بتروحي له تاني عارفين الساقيه اعزكم الله هو ال ال ال الحيوان اللي بي بيرتحل من حته ويرجع لها يرتحل من حته ويرجع لها فهيبقى هدفها المكان اللي ارتحلت منه ورايحه جايه رايحه جايه وبتموت بقى ببطء فهتخش قبرها مخنوقه فيقول الله سبحانه وتعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهير الوقت ده برضه ماشي الوقت ده الوقت الثالث من بعد صلاه العشاء من بعد صلاه العشاء بيكون إن إن نفس الكلام فيه تساهل في الاوقات الثلاثه دول بقى انا محتاج اربي ابني واربي اولادي اللي لسه ما دخلوش سن البلوغ او سن التمييز ده ان يتربوا آه على العمق ده ان هو يستاذن يتعود على ده الخطا يا جماعه مش منهم الخطا ليس منهم فبنقول ان ده الخطا من مين الخطا من اللي ربوهم على كده الخطا اللي رباه على المعنى ده اللي تساهل في الباب ده اللي مش امر بالاستئذان واللي مش دربه على كده مشغول بالحضانه ومشغول بالمدرسه ومشغول بحاجات كتير قوي والحاجات ديت جميله ومفيده ومهمه لكن في حاجات اهم بتضيع منك في الوسط ليه؟ بتضيع منك ليه في الوسط؟ الاطفال ما عندهمش تشوف الى العورات نعم لكن لما بيطلع عليها ممكن يحصل له تشويش مش سهل بعد كده بيحصل له تشويش التشويش ده ممكن بعد كده يكون فيه اشكالات كبيره قوي فالله سبحانه وتعالى يقول ثلاث عورات لكم سميت عورات اما من العار ولذلك مثلا يقول لك عوره البلد يعني ده ثغر العدو ممكن يدخل منه او العور اللي هو الايه آه الخلل يعني والانسان فقد احدى عينيه يسمى اعور يعني بقت فيه خلل فين في العين فثلاث عورات لكم طبعا بقى العجيب ايه بقى ان في امهات تلبس لبس يعني ما ينفعش خالص خالص وتقول لك اصل انا عيالي صغيرين تيجي تشوف بقى عيالها الصغيرين دول من ثلاث سنين مثلا لغايه ثمان سنين ولا عشرة وتيجي تقول لك دول ايه صغيرين ومش عارف الحد الادنى الحد الادنى اللي هتربى عليه الاولاد دول اللي هيشربوه من المشهد ده اه ان قيمه الحياء عنده صارت متدني متدنيه قيمه الحياه دي تدنت جدا جدا جدا لازم الولد المعاني دي يكون شايفها بطريقه معينه ما تقولوش بقى اصل انا منتقي بقى ده انا منتقبه المنتقبات ماليش دعوه بالقصص دي حضرتك يا جماعه النقاب لا يلبس الا بعدما ان الحياء قد تمكن من قلبك انت انت امراه حييه عفيفه خلاص احد الترجمات ان الحياء والعفه ده موجود مش معنى لا يلبس ده معناها ان انا بقول ما تلبسيش لا انا اقصد ايه يعني هو المفترض ما بيجيش الا بعد كده واحد تسنن التحى ده معناه ان حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه وصل مرحله مختلفه مش مجرد ايه انا عاملها كده من باب ان انا ايه اعملها كده وخلاص عشان بحب نفسي باللحيه لا انا عندك تشويش محتاج تتظبط فاللبسه اللي بتلبس حجاب وتغطي شعرها وبتلبس زي امهات المؤمنين ان الطوائف ديت والفتيات دول لازم يدركوا كويس قوي ده معناه ايه؟ ان الحياء والعفه قد تمكن من قلبك تمكن الله به عليم عشان كده هيبان سلوكك ده وانت داخل البيت او ده بقى انتوا اهلا او انتوا كده في بيوتكم والله انا اول مره اعرف ان الاخوات المنتقبه برضه عايشه بالازدال لا طبعا ما اقصدش كده يعني في لبس داخل البيت وفي لبس خاص بالزوج وفي لبس خاص بغرفه ايه الغرفه الخاصه فكل لبس لازم يكون ايه كل مكان آه ليه السياق بتاعه فالله سبحانه وتعالى بيقول ان الاوقات دي عورات لكم الاوقات دي ما ينفعش ان ان الاولاد يخشوا وبقى اصله طفل اصله صغير يعني ايه صغير لم يبلغ الحلم يعني طيب تعالى يتعود ايه طالما بدا يبقى مميز يعني مميز يعني يعرف ازاي يخبط يعرف ازاي يستاذن يبقى نبدا نعلمه ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن يعني ايه بعدهن يعني الاوقات اللي غير الاوقات دي مفيش مشكله ان هو يدخل ويخرج بدون ما يستاذن ليه خفف عليهم عشان مش يبقى الامر شاق ان هو من الطوافون علينا وعليه طوافون عليكم طيب يعني ايه بقى طوافون عليكم وان ال... وان الايه ديت اصلا سبحان الله لما نيجي نقف معاها كده هنلاقي ان فيها اكتر من حوالي يمكن 16 هدايه تربويه وعقديه وفقهيه حتى حتى من اللفظ بتاع طوافون عليكم ايه هم بقى ده اللي ان شاء الله هنكمله المره القادمه باذن الله فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير طيب من كام سنه من ثلاث سنين نبدا نعود من ثلاث سنين اه ثلاث سنين ما يدخلش الا يخبط يتعود على كده طيب بقى سبع سنين وست سنين والكلام ده كله آه لا طيب خلاص هما بيستأذنوا هما بيستأذنوا جميل قوي يبقى الاستئذان ده جميل اه انت بقى بتخرج ازاي في لبس معين تخرجي بيه ان اولادك يشوفوه لكن فوق الركبه و, و... انا ما اعرفش فوق الركبه دي يعني ايه يعني الركبه كده ظاهره ولا مش ظاهره لكن اللي انا اقصده ان الركبه تبقى ظاهره ومش عارف حاجات معينه المهم مش عاوز ادخل في تفاصيل بس انتوا البنات فاهمينها كويس قوي اللبس اللي ينفع تلبسيه لبس البيت اللي هو بتلبسيه قدام مثلا حماكي هو ده اللي اولادك يشوفوه اللبس اللي تلبسيه قدام حماتك ده اللي اولادك يشوفوه واخدين بالكم بس تكون يعني تلبسي لبس حماتك دي اللبس العرفي يعني لا تكون اصلا حماتك الدنيا عندها بحر فانت بتعملي اي حاجه فنسأل الله العفو والعافية ربنا يسلمكم ويسلمنا ويكسوكم جمالا في الباطن يظهر أزخر في الظاهر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من كل سوء حتى البنات طبعا البنات بينهم وبين بعض والولاد بينهم وبين بعض وكله بينهم يعني يا جماعة نتعود على بصوا يا جماعة انتوا لو لو تشربتم الحياة هتلاقوا ان الحاجات دي كلها بتتفك بسهولة بسهولة خالص فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم في الدنيا والآخرة وأن يستركم بستره الجميل وأن يزين الإيمان في قلوبكم وأسأل الله لي ولكم حسن الأعمال وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم